المكتبة الصوتية لقناة البابا المعظم الأنبشمول الثالث تقدم لكم محاضرة قناة البابا في يوم الأربعاء المبارك الموافق 10 5 1989
الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين احب في الاول اني اهنيكم بعيد القيامة المجيد وكل سنة وانتم طيبين واكلمكم شوية عن القيامة اول حاجة عايز اقولها في القيامة ان كان لابد كان لازم يعني كان قيامة المسيح دي ضرورة ليه اولا لان فيه كانت الحياة فالحياة كامنة فيه مش ممكن يموت يمكن أن يموت ولكن لاهوت لم يفارق ناسوت لحظة واحدة ولا طرفة عين الروح انفصل الروح انفصلت عن الجسد لكن بقي الجسد الذي هو في القبر بقي متحدا باللاهوت ولا يمكن إلا أن يقوم هذا الجسد المتحد باللاهوت مستحيل انه وهو متحد باللاهوت والمسيح قال انا هو القيامة والحياة في قصة اقامة العازر قال انا هو القيامة والحياة من امن بي ولو مات فسيحيا فكان لابد المسيح يقوم لان فيه الحياة ولانه هو القيامة والحياة وكان لابد يقوم لأن ليه السلطان على ذاته هو لم يمت على الرغم منه وإنما مات بإرادته وقال عبارة لطيفة يا ريت تتذكروها في يوحنا اصحاح عشر قال ايه قال إني أضع نفسي لآخذها أضع نفسي لآخذها أيضا ليس أحد يأخذني بل أضعها أنا من ذاتي لي سلطان أن أضعها ولي سلطان أن آخذها أيضا ده له سلطان على ذاته هو بيعطي ذاته ويأخذها يعطي نفسه ويأخذها لم يمت على الرغم منه ولا اضطرارا وأيضا كان لابد أن يقوم على الأقل لأنه هو الذي يحيي الموتى فكيف ان الذي يقيم الموتى لا يقوم هو وفي آية كويسة جدا في يوحنا إصحاح خمسة آية واحد وعشرين لأنه كما أن الآب يقيم الأموات ويحيي كذلك الابن أيضا يحيي من يشاء فإذا كان هو يحيي من يشاء على على الأقل ذاته التي فيها الحياة وهو الذي هو القيام والحياة وكان لابد أن يقوم المسيح لأنه وعد بذلك وقال لهم ابن الإنسان مزمع أن يقدم للخطاة ويصلب ويغلب إلى آخره ويموت وفي اليوم الثالث يقوم فكما وعد كان لابد أن تحدث القيامة ولذلك الملائكة قالوا للنسوة لماذا تطلبنا الحي بين الأموات كلمة جميلة وحلوة لماذا تطلبنا الحي بين الأموات ليس هو ها هنا لكنه قام قام قال لكم قبل كده انه هيقوم يقول لك فتذكرنا ساعة ال- التجربة الناس ما بيكونوش فاكرين لكن الملاك لما قال لهم ان هو قام كما قال فتذكرنا كلامه قبل كده المسيح وعد انه هيقوم وفعلا قام وايضا كان لابد ان يقوم لان موته كان وضعا مؤقتا لتأدية رسالة هو مش من طبيعته انه يموت لكن ده وضعه مؤقت انه بيؤدي رسالة يموت عن الانسان لكي يبديه واثناء موته يبشر الذين رقدوا على الرجاء وينقل الارواح الى الفردوس ده كان لابد ان يقوم مجرد رسالة بالنسبة له يؤديها ويقوم وفي سفر الرؤيا قال ليوحنا قال ليوحنا الحبيب قال له انا الحي وكنت ميتا وفي يدي مفاتيح وهي والموت ده في ايده المفاتيح فكان لازم يقوم بعد ما ادى الرساله وكان المسيح لابد ان يقوم لكي يعزل ويجبر الجراح الروحية الموجودة كان لازم لأن الكنيسة تشتتت وتفككت بصلبه فكان لابد يقوم لكي يعزي الكنيسة يعزي رسله وتلاميذه ومن جهة تانية لكي يبني الكنيسة يبنيها يأسسها يعلمها يقويها كان لازم يقوم ولو ما كانش قام المسيح كانت الحكاية خلاص ضاعت كان انتهى كل شيء وكان لابد أن يقوم ليثبت أنه ليس إنسانا عاديا لا ده مش إنسان عادي ده لاهوت متحد بناسوت وده وضع معين ده الاله المتجسد مش معقول ان الاله المتجسد لا يقوم ان يقوم لكي يكون باكورة للراقدين لكي يضع اساس القيامة للجميع فكان لابد يقوم كان لابد ايه يقوم دي أول نقطة نقولها في الموضوع ثاني نقطة نقولها إن قيامة المسيح كانت قوة قوة عجيبة قوة بولس الرسول فقال لأعرفه وقوة قيامته متشبها بموته ايه قوة قيامة المسيح دي يا ريت نعرفها وناخدها نقطة نقطة قوة القيامة انه قام والقبر مغلق وعليه حجر عظيم وموجودة الاختام الحراس وموجودة العوائق الكثيرة وعلى الرغم من كل هذه العوائق قام ده ايه العظمة دي وقام في وقت لم يعرفه ولم يره احد بصوا لقوا قصتهم القبر فارغ كيف ومتى قام هذا سر من الأسرار لا يعرفه أحد إلا الذي هاديا وإله قام أيضا ب- بنفس القوة أراد دخل بها من الحجرة المغلقة كما خرج من بطن العذراء وبتوليتها مختومة خرج من القبر المغلق والأخ ودخل على التلاميذ في العلية المغلقة بقوة هنقول ايه اكتر من كده غير انها قوة قوة القيامة قوة القيامة المذهلة بل قام ايضا وترك الاجسام بنفس الطريقة كما لو كان انسحب منها الجسد وتركت مجوفة كده وهو خرج منها ازاي يعني ترقوه ازاي طب والاجسام اللي موجودة بنفس المنظر والشكل وال ال- ال- الاسطمبة كده زي ما تكون الاسطمبة ايه دي والمنديل والشوك كل حاجة مترتبة مترتبة ومفروض الثق ثقة بالجسد لأن ده مئة من يعني مئة رب من الأطياب اللي ممكن تلزق في ال- في الجسد ده احنا ساعات لما بنعمل البخور المغطر بيفضل لازق في ايدينا ايام ومجرد الحنوط البسيط العادي لكن دي بقى من الهدوم كلها لزقت في بعض ولزقت في الجسد ازاي يخرجوه منها ولو خرجوه منها وجايين يسرقوا يعني بيتفننوا على مزاج كده يقولوا لل... للعساكر النايمين خليكم كده لو تسمحوا كمان نص ساعة كمان ساعة على بال ما نخلص من الشغلانة وايه مصلحتهم انهم لو ياخدوا المسيح من ال- من الاكفان يم- ياخدوه شايلينه عريان في السكه يعني كلام ملوش معنى. قام بقوه وفيه اخجلت رؤساء اليهود الذين وضعوا كل الضمانات لكي لا يقوم. وضعوا كل الضمانات لكي لا يقوم. الحراس، الاختام، والتلاميذ حبسوا الحنوط كله ولا- ولكن قوة المسيح وهو في القبر كانت أكبر من أي قوة ضده خارج القبر فكان أقوى من كل أعدائه ووقفوا مذهولين لا يجدون سوى الكذب وسيلة يلجؤون إليها وكان كذبهم ضعيفا مثله قام المسيح وقوة قيامته في أنه انتصر على الموت وانتصر على كل معارضيه وأعدائه انتصر على الموت وانتصر على كل معارضيه وأعدائه واستمرت قوة القيامة بعد القيامة استمرت قوة القيامة بعد القيامة في الظهورات الكثيرة التي ظهر بها المسيح ظهر ل... ظهر لمريم الأخرى ظهر لبطرس ظهر لتلميذي عمواس ظهر للأحد عشر ومعهم تومة وظهر للعشرة أثناء غياب تومة وظهر ليعقوب أكثر من 500 أخ وظهر لتلميذي عمواس وظهر لشاول الطرسوسي يعني قوة قيامته ما كانتش بس قيامة كانت قيامة وظهورات بعد القيامة أعطت القيامة قوة وظهرت قوته أيضا في الصعود وفي الجلوس عن يمين الآب وفي الدخول في العلية المغلقة وأيضا ظهرت ما بين الموت والقيامة ما بين الموت والقيامة لأنه في الفترة دي ظهرت قوته في أنه أخذ الراقدين على الرجاء من الجحيم وفتح باب الفردوس وهؤلاء مع النصف اليمين هو وقوة القيام أظهرت أن موته لم يكن ضعفا ولا سكوته أثناء المحاكمة كان ضعفا كان يستطيع أن يتكلم ويفهم اليهود وبيلاطس وكله لكنه أراد أن يسكت لكي يفدينا كان الفداء عنده أهم من إقناع الناس ببراءته قالوا تحدوه وقالوا له لو كنت ابن الله انزل من على الصليب وظهره من الموت كانت اقوى من نزوله من على الصليب ايهما اقوى واحد حي وينزل من على الصليب ولا واحد ميت بقاله ثلاث ايام ويقوم من الموت قيامته من الموت كانت اقوى من نزوله من على الصليب وظهر أنه سكت بإرادته كما مات بإرادته وموته كان فداء وحبا وبذلا ولم يكن ضعفا وظهر أنه مات بالجسد وبقي لاهوته حيا لا يموت وبقوة اللاهوت قام ولذلك من قوة قيامة المسيح أنه لم يقمه أحد مثل الباقين يعني كل الذين ماتوا من قبل أقامهم غيرهم لكن المسيح هو قام بذاته بلاهوته بقوته الخاصة بقوة الحياة التي فيه بقوة اللاهوت المتحد به ولذلك داس الموت وقوة قيامته أيضا كانت في أنها قيامة دائمة لا موت بعدها لأن كل الذين قاموا من ابن أرملة نايين وابن قييروس وابن الشونامية و... وابن أرملة صرف الصيدة كلهم ماتوا بعد كده تاني لكن قيامة المسيح كانت قيامة قوية لأنها قيامة دائمة ولذلك سمي باكور وقوة قيامته أيضا في أنها قيامة ممجدة وهكذا وعدنا بأننا سنقوم مثله على شبه جسد مجده العجيب أن المسيح في تواضعه جعل قيامته في الكفاء ده إيه العجب ده بتاع تواضع ربنا يخلي الآلام والإهانة والصلب والتحدي علنا أمام جميع الناس ولما يقوم يقوم في الخفاء ولا يظهر قيامته إلا لعدد قليل من رسله وتلاميذه الرسل اللي قلناهم على أكثر من 500 أخ يعني يطلعوا إيه ليه بقى لسببين السبب الأول تواضعا منه لأنه لا يحب الظهور عالم متواضعا وولد في مزود بقر ولم يأتي على مركبة من الشاروبيم ولا في جوقة من طغمات الملائكة كذلك قام أيضا في اتضاع في خفاء نقطة وثاني نقطة لأنه يريد أن إيماننا بالقيامة يكون عن طريق الإيمان وليس العيان طوبى لمن آمن دون أن يرى اللي بيأمنوا دون أن يرى هو ده اللي عايز المسيح قيامة المسيح كانت قوية في إنها غيرت الجو كله غيرت كل الأوضاع الموجودة لنا لها تأثيرها القوي على الكنيسة وعلى المجتمع اليهودي في ذلك الحين ازاي غيرت الكنيسة لأنها نقلت تلاميذه من من حياة الخوف والاختفاء إلى المجاهرة العجيبة بالإيمان إلى الشجاعة إلى القوة إلى الفرادة إلى عبارة ينبغي أن نطاع الله أكثر من الناس غيرتهم خالص وغيرت المجتمع اليهودي لأن جماهير أصبحت تدخل إلى الإيمان حتى من الكهنة وأصبح التبشير بهذه القيامة القوية هو دعاء عمل الرسل الكرازي في التعليم وقيامة المسيح كانت قوية في انها اشعرت التلاميذ ايضا بانهم سيقومون مثل ما قام يعني انبسطوا من قوة قيامته ولذلك قالوا ما فيش مانع موته لأعرفه وقوة قيامته متشبها إيه بموته ما قيمة الموت ما قيمة الموت إذا كان بعد قيامة قوة القيامة أظهرت ضعف الموت ولذلك به بولس الرسول وقال أين شوكتك يا موت قوة قيامة المسيح حطمت كبرياء اليهود وحطمت كبرياء الموت حطمت كبرياء الشيطان هذه هي القيامة القوية اللي أعقبها الصعود إلى السماء ضد كل قوانين الجاذبية الأرضية اللي بيتكلموا عليها العلماء طلع لفوق وأيضا كانت قيامة بجسد روحاني استطاع يصعد للسماء وقيامة المسيح الصدوقيين الذين ينكرون القيامة وينكرون الروح والملائكة يعني مهما ناقشوهم علميا ومنطقيا وعقيديا ولاهوتيا مش زي قيامة المسيح قصرش عشان كده يقول لو لم يقم المسيح كان باطل كل ايماننا قلنا ان قيامة المسيح كانت ضرورية يعني ان قيامة المسيح كانت قوة ونقول ايضا ان قيامة المسيح كانت فرح فرح للتلاميذ وفرح لنا احنا ايضا اكثر حاجة افرحت المسيح افرحت التلاميذ هي قيامة المسيح يوم الجمعة الكبيرة كان يوم محزن ومتعب من الناحية النفسية يعني من الناحية اللاهوتية كان فيه الخلاص الناس لم يروا إلا الآلام والإهانة والبصاق والصلب والخلاص محدش شافه مين اللي شافه ده بين الابن والآب محدش شافه نقل الناس من الجحيم للشاف شاف دي كانت الكنيسة في رعب والتلاميذ في رعب فلما رأوا الرب فرحوا إذ رأوا الرب فرحوا إذ رأوا الرب ده أول سبب قد ظنوا أنه لا لقاء القصة انتهت وراحت القصة انتهت وراحت مات وصلب وأهين الشخص اللي كان بيمشي على المية واللي كان بيعرض واللي كان بيشفي العميان واللي كان بيقيم الأموات وكان كل شيء مظلما ثم قام المسيح ففرحوا لأنهم رأوا الرب دي أول نقطة فرحوا إن الموت لل بينه وبينهم فرحوا لأنه حقق وعده لهم قال لهم ولكني أراكم فتفرح قلوبكم ولا ينزع أحد فرحكم وحقق الوعد قال لهم ما تخافوش ابن الإنسان هيسلم الخطاة ويصلب ويموت ويقوم في اليوم الثالث وتحقق الوعد فرحوا لأنهم رأوا الرب فرحوا لأن الموت لم يفصل بينه وبينهم فرحوا بتحقيق ولما فرحوا بتحقيق وعده ليهم فرحوا أيضا بتحقيق باقي المواعيد ما دام قدر على الموت وكسره وصدق في كلامه يبقى مواعيده الباقيه كلها صادقه يبقى لما يقول لهم انا القدس يبقى صادق هيجي لهم الروح القدس لما يقول لهم هتلبسوا قوه من الاعالي يبقى فعلا هيلبسوا قوه من الاعالي لما يقول لهم انا معكم كل الايام والى انقاء الظهر يبقى مظبوط الكلام ده لما يقول لهم اذا اجتمع اثنان او ثلاثه باسمي هناك اكون بوسطهم يبقى مظبوط الكلام ده لما يقول لهم أنا ماضي لأعد لكم مكانا متى أعددت لكم مكانا آتي أيضا وآخذكم إلي حتى حيث تكونون أنتم أيضا يبقى ده هيحصل لأنه عمل ما, عمل ما هو أقوى من كل حاجة أقوى عدو هو الموت ما قدرش عليه حد لا فرعون ولا قيصر ولا امبراطور جولياط ولا شمشون ولا حد ابدا كل القوى الارضيه عملوا رجاله لكن قصاد الموت لا صم بكم لا يتحدثون والمسيح جه انتصر على الموت وقال انا هو لا تخاف تخاف ده احنا بعد كده نخش في الحديث وما يهمناش عشان كده التلاميذ فرحوا فرحوا إزراء الرب أمامهم وفرحوا إن الموت لا قيمة له فرحوا إن الموت إيه لا قيمة له وفعلا لأن القيامة ممكنة لأن شافوها بنفسهم بالدليل المادي الذي رأيناه الذي لمسناه الذي شاهدناه بعيوننا موجود ففرحوا لأن الحاجات دي كلها ممكنة وفرحوا أيضا لأنهم في حمى إله قوي لهم ضغط للسر فرحوا عشان كده يقول ما دام معايا لو لو قامت الدنيا كلها ولا هي هنا فرحوا لأنهم في حمى إيه؟ له قوي في حاجة معزية إن الواحد يشعر إنه في حمى إله قوي أقصى ما يمكن إيه؟ الموت طلع حاجة. طلع الموت طلع الموت بس سمعه وكلامه بس زي الطبلة اللي بتعمل صوت تبص جوه هتلاقيه فاضي من جوه أه طلع الموت كده هيعمل إيه الموت يعني؟ فرح التلاميذ فرح التلاميذ أيضا لأنهم نجوا من شماتة أعدائهم نجوا منين من شماتة أعدائهم ده كان وشهم في الأرض ومش قادرين يفتحوا عينيهم آه تيجي جارية جارية بسيطة آه تيجي جارية جارية بسيطة تقول له بطرس الجبار العظيم اللي زي السبع اللي مسك السيف في ايده وضرب ودن العبد تقول له انت منهم انت جليلي اللي انا انا مش منه ولا اعرفه ويسب ويلعب يقول لا اعرف الرجل ايه ده كانوا شمتانين وكانوا خوافين ده يقولوا له لغتك تظهرك لا لغتي ازاي لا لا لا لا يا جماعه انا مش بتاع الراجل ده ابدا وينكر صلته بيه زي عيل عندنا من في الدير من ال- بتوع قرى ملاوي عندنا اسقف ملاوي حاضر معانا ما يزعلش من دير البرش ما يقولوش لا يقول له لا فمرة قلت الولد منهم انت من اللي بيقول له لا قال لي لا انا مش منهم اهو بطرس الرسول كان زي بتاع دير البرشا بيقول لا انا مش منهم مع ان لغته تظهره بعد كده بعد كده بعد القيامة بعد القيامة بقى يفرحهم جدا أن ينتسبوا إلى اسم المسيح يفرحهم جدا أن ينتبوا لهذا المسيح القائل من الأموات يفرحهم أن يجاهروا باسم المسيح احنا ال- أتباع هذا الناصري ليه؟ هيقولوا أتباع واحد ضعيف؟ لا مش ضعيف ده قام من الأموات وكان الرسل يمسكوا على دقة القيامة من الأموات دي ما عندهمش غير نور كل مناسبة يقولوا لهم المسيح اللي قام من الأموات لدرجة إن رؤساء اليهود والشيوخ والحاجات دي قالوا لهم بطلوا كلام عن الاسم ده ده انتوا هتجلبوا علينا دم هذا الإنسان نجلبوا عليكم ده احنا نجلبوا عليكم على اولادكم واحنا هنسكت هنقول المسيح قام في كل حته واحنا اصبحنا في يوم الخمسين من لما الواحد يقابل الثاني يقول له خريستوس ميسي يقول له اليسوس ميسي المسيح قام الحسيح حسيح قام غنيوه ايوه غنيوه وبنحبها وهنردد قيامة المسيح ادت قوة فرح التلاميذ لأن بالقوة التي نالوها من الإيمان بالقيامة فرحوا لأنهم قدروا يخرجوا من العلية الحقحقة وقدروا يجابهوا الناس وتخلصوا من عقدة الخوف والانزواء والاختفاء والقلق والاضطراب اللي جوه نفسهم فرحوا ان فت- الفترة العجيبة التي مرت عليهم قد انتهت وبقوا دلوقتي في قوة معينة فرحوا أيضا لأن المسيح قضى معاهم يومين يوم وكلمهم عن الأمور المختصة بملكوت الله ده مش فرحوا بس بقيام بقيامته ده فرحوا بقيامته وبظهوراته المتعددة وبأحاديثه لهم وفرحوا لأنه بالقيامة تأسست الكنيسة وبالقيامة بدأ العمل الكرازي وبدأ نشر الإيمان بدأت حلقة كده من من الحياة والجهاد فرحوا ده فرحوا حتى بالضيقات قول له ضيقات ايه بتاع ايه؟ ما دام الضيقات بعدها ملكوت السماوات تبقى الضيقات دي ما تهز مين؟ دي راحة. ول- ولذلك لما جلدوهم وسجنوهم بيقولوا اما هم فخرجوا فرحين لانه حسبوا مستاهلين ان يهانوا من اجل اسمه. دلوقتي حسبوا مستاهلين وفي الاول كانوا خايفين لا عهد الخوف انتهى. فرحوا بان عهد الخوف انتهى. فرحوا بانهم تحرروا من الخوف ده هم اللي بيخوفوا غيرهم ده فرحوا لان اعدائهم اهتزوا بصوا لرؤ- رؤساء اليهود لقوهم خايفين ورؤساء الكهنه خايفين والصدقيين خايفين وبدات المسيحيه تكتسح هذا الجو كله وجماهير من الرجال والنساء تدخل في الايمان وناس من الكهنوت دخل في دخلوا في الايمان وفرحوا لأن خلاص عمل سينتقل من أورشليم إلى اليهودية إلى السامرة إلى أقصى الأرض حاجة مفرحة كلها كانت على أساس إيه القيامة لو ما قامش المسيح كان زمانهم في العلية مقبول عليهم لما يموتوا في العلية ويصبح العلية قبر لهم اه خليكم قاعدين مين يخرج من هناك فرحوا لأن المسيح قد انتصر وبانتصاره سيقودهم في موكب نصرته الانتصار دايما مفرح والمسيح انتصر بالقيامة ويقود ايه ايه في موكب نصرته فرحوا لأنهم بالقيامة أدخلهم المسيح في فترة افتقاد وفترة إعداد للخدمة قعد يفتقهم واحد واحد واحد واحد تعبان يا بطرس انك انكرت طب يا حبيبي انا هداوي جروحك ارعى غنمي ارعى خرافي انا الايه اللي بتقول من ينكرني قدام الناس انكره قدام ابي وملائكته اعفيت عنها يا بطرس وقبلت دموعك وخلاص طلعت حكم مع ايقاف التنفيذ لا براءة للتوبة آه، تو- آه، توما شكاك تعالى يا توما أعالجك من شك مريم المجدلية شكاكة أعالجك من شكك التلاميذ خايفين أعالجكم من خوفكم ابتدى المسيح في هذه الفترة فترة افتقاد وعلاج لكل الموجود فكان التلاميذ فرحانين مجرد انهم قاعدين مع المسيح حاجة مفرحة ويحدثهم عن الامور المتعلقة بملكوت الله طب ما ده شيء مفرح برضه ويفسر ليهم الكتب وما ورد فيها من نبوءات عنه ويفتح اذهانهم لما يفهموا ما في الكتب برضه دي حاجة مفرحة كل شيء مفرح كده شيء مبهج امامهم وفرحوا ايضا بالجسد الروحاني اللي قام به المسيح وفرحوا بالرسالة التي أؤتمنوا عليها بعد قيامته ومش بس فرحوا بالقيامة بالقيامة وما بعد القيامة لأن القيامة هي الخطوة الأولى لملكوت الله لأورشليم السمائية للوعود اللي المسيح أعطاها لمين للغالبين وفرحوا أيضا إن المسيح في ظهوراته ظهرت العظمة بتاعته والمجد ده ظهر ل- لشاول الطرسوسي نور, نور كده الباقيين مش قادرين يدركوه وظهر ليوحنا الحبيب بعد كده ووجهه كالشمس وهي تضيء في قوته ايه العظمه دي ده المسيح بقى يعطيهم ركبة مجده بالقطاره لانهم لا يحتملون فرحوا بالمجد ده ده دخلوا بالقيامة في أشياء تانية ما كانوش عارفينها أبدا وفرحوا لأنهم كما قام المسيح سيقومون أيضا برضه دي مفرحة هكذا كانت قيامة المسيح فرح للتلاميذ وقوة وبدء لتأسيس الكنيسة اتفضلوا انصرف